السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع مش هقول مع السابقون مرحبا بكم أيها السابقون النهاردة الحلقة رقم 12 في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حاديا لنا لأن نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى اللهم آمين كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نماذج جميلة جدا من حياة الصحابة في علو الهمة في شتى المجالات وأكيد يعني بنستمتع بسير هؤلاء الصحب الكرام والنهاردة ما زلنا برضو بنكمل مع بعض مع سيرهم الجميلة وعلو همتهم عشان يعني من باب قول القائل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت وفي رواية المرء مع من أحب فاللهم إنا نشهدك أن نحب نبيك صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي وكل التابعين بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم تعالوا نشوف النهاردة مثال جميل جدا ويعني قد يكون عجيب عمرك شفت واحد عمال بيدور على الحقيقة وعلى الديانة التي يدين بها لله سبحانه وتعالى عشرين سنة لا يكل ولا يمل اه هو ده يعني ده المثال الجميل جدا اللي احنا عايزين نبدا بيه النهارده سلمان الفارسي سلمان الفارسي كان قاطن النار في بلاد فارس كان هو الذي يشعل النار للمجوس اللي بيعبدوا النار من دون الله سبحانه وتعالى وكان ابوه رئيس القريه وراجل يعني بالبلد كده محافظ يعني المدينه اللي هم عايشين فيها كان ليه مكانه اجتماعيه عاليه جدا وكان عايش حياه يعني في ثراء وغنى عجيب جدا سبحان الله عمال يعني هو مش مقتنع ازاي ان انا كراجل ربنا كرمني ولقد كرمنا بني ادم ازاي ان انا اعبد النار اكيد في اله للكون ده فظل يبحث يمنة ويسرى 20 سنة 20 سنة يسافر من هنا لهنا وان شاء الله انا بنحكي قصته كاملة ان شاء الله بعد كده آه يسافر من مكان لمكان الى ان وصل الى المدينة المنورة وكان اخر واحد يقابله من القساوسة قال له في يعني هذا الزمان هو اوان ظهور اخر نبي اخر نبي خاتم الانبياء ايه العلامات بتاعته اداله بقى ايه اداله ثلاث علامات العلامه الاولى قال له ايه قال له يقبل الهديه دي العلامه الاولى العلامه الثانيه قال لا يقبل الصدقه العلامه الثالثه قال بين كتفيه خاتم النبوه سيدنا سلمان الفارسي وصل ان هو بقى عبد رقيق عند واحد يهودي من يهود المدينه فلما وصل هناك سمع بمقدم أو سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فذهب حتى يراه قابل النبي عليه الصلاة فين يا جماعة قابله في جنازة في بقيع الغرقد فأول الأول قبل موضوع جنازة بقيع الغرقد هو الأول خد أكل وشرب وحاجات كده جميلة وأعد وجبة جميلة وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال سمعت أنك رجل طيب وعندك رجال طيبون أصحاب يعني لك فهذه صدقة فأول ما النبي عليه الصلاة سمع كلمة صدقة راح تنحى عنها ثم نادى أصحابه وقال كلوا ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها فالمهم جه بعدها مباشرة بيوم أو يومين راح برضه سلمان الفارسي أعد وجبة برضه أعد طعام وحاجة زي كده وراح رايح بها للنبي عليه السلام وقال هذه هدية خد بالك في المرة الأولانية لما النبي امتنع عن أكل الصدقة قال سلمان هذه الأولى دي أول علامة ولما راح المرة الثانية قال يا محمد هذه هدية فأكل النبي وأطعم أصحابه فقال سلمان وتلك الثانية دي العلامة الثانية فضل العلامة الثالثة اللي يتأكد من خلالها أن هذا هو نبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم فراح يشوف النبي عليه السلام فعرف أنه في جنازة في بقيع الغرقد النبي عليه السلام واقف على شفير القبر وعمال بيطمئن على الدفن يكون الدفن ازاي ومش عارف ايه وفجأة سلمان الفارسي لقى التوب بتاع النبي عليه السلام ابتدى يتزحزح لورا فراح جاي للنبي من ورا من ظهره يعني وبدا يبص على فين على المنطقه ديت عشان يشوف خاتم النبوه فالنبي بص له فحس بان هو بيدور على حاجه او عايز يشوف حاجه فازاح له النبي الثوب الى الوراء واخد بالك من المنظر الجميل ده النبي عليه السلام راح زايح له ايه التوب ايه لورا شويه عشان لو عايز يشوف حاجه يشوفها فلما نظر سلمان وجد خاتم النبوه حاجة كده زي الدايرة وطالع منها بعض الشعرات كده كعرف الديك فلما رآها سلمان احتضن النبي من الخلف وهو ده كان أسعد وأجمل يوم في حياته يوم ما عرف أن هذا هو نبي آخر الزمان وتأكد من تلك العلامة إنسان بيتعب لمدة 20 سنة يا جماعة عشان يوصل للديانة الحقة ووصل لها في اللحظة دي فكانت أسعد لحظة في عمر سيدنا سلمان الفارسي فاحتضن النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام راح واخده كده وجايبه قدامه قال ما شأنك احكي لي حكايتك فحكى له سلمان الفارسي الرحلات والعذاب اللي شافه وازاي وقع في الرق والناس غدروا بيه كان مديهم فلوس عشان يسفروه من بلد لبلد راحوا واخدينه وراحوا بايعينه لواحد يهودي واليهودي راح مديله ابن عمه يهودي برضه واخد بالك حتى اصبح عبدا رقيقا عند هذا اليهودي الى ان يسر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال لسلمان الفارسي قال كاتب سيدك يعني يقول له عايز اكاتبك على ان انت تعتقني هتعتقني بكام فقال له اعتقك لو جبت لي كذا وكذا وكذا وبدا النبي عليه السلام يعاونه هو والصحابه حتى اعتق سلمان الفارسي الموقف العظيم لسلمان الفارسي شوف الهمه العاليه واحد عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم وعشر تلاف واحد من الكفار والمشركين جايين عايزين يقضوا على الإسلام والمسلمين وهيكون ليك دور تعمل إيه تفكر في إيه يعني أنا بقى جت عليا أنا ده أنا يعني ده أنا بني آدم لوحدي يعني مهما فكرت هعمل إيه لا ممكن ممكن بني آدم يكون سبب في إنقاذ دولة كاملة تخيل حاجة زي كده آه ممكن ممكن إنسان يعني يفكر كده إزاي أخدم بلدي إزاي أخدم ديني طب أنا عايز أقدم خدمة كبيرة جدا انا عايز اعمل حاجة ما حدش عملها قبل كده اخلص اصدق مع الله ان تصدق الله يصدق واوعى تنسى كلام النبي عليه السلام لما قلنا الكلام ده من ثلاث اربع حلقات قلنا حديث النبي عليه السلام الذي رواه ابو نعيم بسند صحيح في روايتين والروايتين عند ابو نعيم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لكل قرن سابق وفي رواية لكل قرن من أمتي سابقون وحط في دماغك ان ممكن انت تكون الانسان ده واوعى تحتقر نفسك اوعى تقول معقوله يعني انا في وسط كل الدنيا دي كلها انا اللي ممكن اكون فيهم ممكن انت تكون فيهم ممكن انت تكون فيهم وكلمه سابق مش لازم يكون واحد يعني ممكن يكون واحده سبحان الملك لان كل ما خطب به الانسان قد يشمل الذكر والانثى خذوا عني مناسككم للذكر والانثى صلوا كما رايتموني اصلي للذكر والانثى وهكذا فالمهم فسلمان الفارسي لقى ان في 10000 واحد لسه ما وصلوش المدينه هم جايين في الطريق 10000 واحد جايين عايزين يستأصلوا شقفة الإسلام لا لازم يكون لي دور فراح رايح للنبي عليه السلام شفت الإيجابية شفت مفيش واحد مثلا قاعد يتفرج كده قال قدر الله ما شاء فعل يعني خلاص الإسلام هيقضى عليه طب أسيب بقى المدينة بقى بالمرة يعني إيه وأرجع بلاد فارس عشان أضمن حياتي وكده أو على الأقل خليني معاهم واتقتل وإنا لله وإنا إليه راجعون إيجابية إيجابية عالية جدا سلمان الفارسي راح رايح للنبي عليه السلام النبي عليه السلام ما كانتش الحيلة ديت اللي هيعرض عليه سلمان ما كانتش العرب متعودين عليها قال يا رسول الله إنا كنا ببلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا خد بالك لما حد يجي عشان يحاصرنا كنا نعمل إيه؟ كنا نعمل خندق حوالين البلد الخندق ده بيتعمل حفرة كبيرة جدا جدا محدش يقدر يعديها وعلى الناحية التانية بنعين حراس بحيث ما هو خد بالك من حاجة من الخندق لو اتعمل لو بس متر واحد اتردم في الخندق خلاص اتحلت المشكلة الجيش كله هيعدي لكن لا يتحفر الخندق ويتحط حراس على الخندق ان محدش يقدر يعدي من المكان ده ابدا قال يا رسول الله ان ببلاد فارس كنا اذا حوصرنا خندقنا حولنا استحسن النبي واستملح الفكره وبدأ يقول للصحابة ان احنا لازم نحفر الخندق خد بالك بقى وهم بيحفروا الخندق يعني مشهد عظيم جدا مشاهد التواضع وال يعني مش عارف اقول لك ايه يعني تواضع النبي عليه السلام تواضع ليس له مثيل النبي عليه السلام يعتبر القائد النبي والقائد في وقت واحد كان ممكن يقول للصحابه ايه يلا كله اشتغل عفالم عليكم يا رجاله ايوه كده ما شاء الله ابدا نزل حفر معاهم صلى الله عليه وسلم ورغم ان النبي كان بيمر عليه ثلاث ايام من غير لا طعام ولا اكل ولا اي حاجه حتى ربط على بطنه حجرا من الجوع حد ممكن يتخيل حاجه زي كده لدرجه ان جابر بن عبد الله كما ورد بذلك الحديث الذي رواه البخاري ان جابر بن عبد الله قال رايت في وجه رسول الله خمصا شديدا لقيت على وشه اثار الاجهاد والجوع وهذا منظر لا لا اتحمله الله طب اقعد بص كده الروايه وده فيها كده معايا طب ما انت يا جابر برضه ما اكلتش واخد بالك يعني مش النبي بقى عليه الصلاه والسلام هو بس اللي ما اكلش لا ده انت كمان ما اكلتش فاهم ازاي فاذا بجابر بن عبد الله في ساعتها مباشره كان بيته قريب من الخندق راح معد على زوجته قال ما عندك من الطعام قالت ما عندي الا قوت الصبيه انا ما عنديش الا الاكل اللي هاكله لاطفالنا الصغيرين قال نوم الصبيه وأعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإني رأيت منظرا لا أتحمله أنا ما أقدرش أتحمل أنا أجوع أعطش أموت أتقطع مش مشكلة إنما النبي يجوع ده منظر أنا ما أتحملوش شوف الحب قد إيه الناس دي كانت بتحب النبي عليه السلام حب لا يخطر على قلب بشر فقالت له طيب أنا كل اللي عندي حتة داجن صغير كده وشوية شعير وخلاص فروح قول للنبي عليه السلام يتفضل عندنا هنعد له الطعام وكده ولو حب يجيب معاه حد بالكتير قوي قوي يعني ما يكترش عن كده ابو بكر وعمر وخلاص ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تفضحني قدام النبي عليه السلام اوعى تخلي النبي عليه السلام يجيب 10 ولا 12 يقوم يجوا هنا ما يلاقوش اكل يكفي فاتفضح قدام النبي عليه السلام اوعى قال لا لا خلاص فرح رايح جابر والحديث رواه البخاري رايح جابر ولقى النبي عليه السلام ايه كان عمال بيحفر وقعد يستريح شويه جه في ودن النبي قال يا رسول الله لقد أعددنا لك طعاما فهلم إلى الطعام وإذا أردت أن تأتي بأبي بكر وعمر يعني بكتير وكفاية على كده قال له طيب جزاك الله خير يا جابر وراح النبي عليه السلام واقف ومنادي يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى الطعام طبعا حط نفسك مكان سيدنا جابر الموضوع يعني خرج من ايده وبقى حاسس ان هو يعني ايه في يعني في موقف يعني لا يحسد عليه هو عايز يقول له يا رسول الله يعني بقول لك يعني ده انت وابو بكر وعمر ده بالكتير يعني انا مش عايز اقول لك ما تجيبش ابو بكر ولا عمر بس يعني لو حبيت تجيبهم يعني فالنبي عليه السلام راح منادى على اهل الخندق كان قد ايه 1000 واحد والاكل قد ايه يا دوب يعني طبق واخد بالك وحته داجن كده صغير فاذا بجابر بن عبد الله ماشي مع النبي عليه السلام ورايح عشان طبعا يكونوا في استقبالهم فوصل هناك زوجته سمعت هيصه جامده كده فخرجت على الباب فبصت لقى جابر جاي ووراه النبي عليه السلام وابو بكر وعمر ووراهم بقى ايه عفار ويعني حاجه ما شاء الله قالت له ايه ده؟ قال لها ابدا ده النبي عليه السلام وابو بكر وعمر طب وايه اللي وراهم؟ قال لها ده الجيش جايين ياكلوا يعني قالت له بك وبك وظلت تؤنب جابر بن عبد الله ايه اللي انت عملته ده؟ مش انا قايله لك قال لها والله العظيم اللي انت قلته لي انا عملته قلت له قول للنبي عليه السلام في سره وفي ودنه قلت له في ودنه وهو اللي نادى على اهل الخندق قالت وهو يعلم ما عندنا خد بالك بقى من سؤال المراه العاقله هو يعلم ما عندنا قال لها ايوه قلت له عندنا كذا وكذا وخلاص فاهم ازاي فقالت اذا لا عليك ولا يهمك ما تشغلش نفسك طالما هو قال كده فهو اعلم بما يقول صلى الله عليه وسلم هو عارف هو بيعمل ايه ولذلك النبي عليه الصلاه وصى جابر قال له قول لزوجتك لا تعجن عجينا ولا تفعل شيئا حتى اجي المهم جاء النبي عليه السلام دخل فين اللي انتوا حضروا الاكل حضروا اه يا رسول الله شويه شعير وحته دجن وخلاص فتفل النبي على الطعام وسمى وبارك بس خدي بقى يا زوجة جابر رضي الله عنه وارضاه واطبخي اللي انت عايزاه بعد ما بارك النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قعدت تعد الاكل ما شاء الله في خلال يعني ايه حاجه بسيطه راح قعدت الطعام والجيش واقف بره بقى فاهم ازاي؟ ناس بقى لهم ثلاث ايام ما كلوش عددهم 1000 تخيل بقى والصحابي صحابي بقى يعني الصحه الله اكبر بقى مش دلوقتي مثلا يعني ايه من كتر ال ال العيشه اللي احنا عايشينها واخد بالك الراجل يعني بياكل يا دوب نص الرغيف نص السد لا يعني هياكل هياكل واخد بالك ثلاث ايام ما كلهمش فبيعوضهم واحتمال يكون في ثلاث ايام كمان ما ياكلش فبيعوضهم فالمساله يعني ايه يعني لو اتحط قدامه خروف هياكله يعني فالمهم الاكل اتحضر وسيدنا جابر قال للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله قد اعددنا الطعام خلاص الاكل جهز يعني فالنبي عليه السلام ما قالوش بقى حط لي اكل على جنب وظبط المساله واكل الجيش وكده لا قال ادعوهم عشرا عشرا خلي الجيش يخش 10 تنفار ياكلوا وبعدين يخرجوا و10 غيرهم يخشوا فسيدنا جابر راح بدا ينادي ال10 الاولين يخشوا ما كانش بقى فيه بقى يعني ايه عدم نظام ويلا هجوم وخش كله يخش لا بالنظام برضه وناس واقفه بره خد بالك 10 تنفار يخشوا ياكلوا وايه ويخلصوا ويخرجوا يروحوا بقى الخندق وغيرهم 10 يخش جابر بن عبد الله وهي دي المسألة إن شوف إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن المعجزة دي تحصل فين؟ في بيت إيه؟ جابر بن عبد الله. إكراما لهذا الصحابي الجليل الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبه. إن جابر بيقول إيه؟ بيقول والله كنت أنظر إلى الطعام العشرة ياكلوا يا جماعة بدون مبالغة. حديث رواه البخاري ياكلوا ويخرجوا قال فيعود الطعام كما كان. أكل قال حتى في رواية قال جابر حتى أني كنت أنظر وكأن الطعام يمد إلى يمد إيه من السماء النبي عليه السلام كان يوصيهم أنهم يأكلوا من أطراف الصحن ليه؟ حتى يمد الصحن من السماء منين؟ من النص خد بالك من المشهد الغريب ده فجابر يقول يعني 10 يخشوا وياكلوا ويشبعوا ويخرجوا ويعود الأكل زي ما هو 10 تاني يخش حتى صدر الألف جميعا وكان الطعام كما هو ثم أكل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الطعام الباقي برضه فضل زي ما هو برضه لجابر وزوجتي وأولادي قال جابر فأكلت أنا وزوجتي وأولادي وبقي الطعام فأهديت الجيران يجي دور فعل صحابي تاني متوقف على موقف حصل من يهود بني قريظة ايه هو الموقف الثاني لصحابي جليل اسمه نعيم ابن مسعود ودي قصته كانت عجيبة جدا جدا في نفس الموقف كان في يا جماعة اتفاقية ومعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ان يا جماعة في اتفاق ما بينهم وبين بعض ان لو اي حد حب ان هو يغزو المدينة ودول كانوا يهود بني قريظة ان اي حد عايز يغزو المدينة نحط ايدنا في ايد بعض نقاتل اي حد عايز يغزو المدينة اتفقنا قالوا اتفقنا قال لهم وفي حاجة تانية ولو مش عايزين تقاتلوا معانا فعلى الاقل تكونوا على الحياد يعني لا تخشوا مع العدو بتاعنا ولا تخشوا معانا سيبونا احنا نقاتل الناس ديت بس ما يبقاش في لا غدر ولا خيانة اظن الاتفاق واضح لكن اليهود يهود ربنا يعافينا ويعافيك يا رب فالمهم لما ال 10000 من المشركين لقوا المنظر بالموضوع ده كده يعني مش عارفين لا يخشوا لا يمين ولا شمال وكل حد يحاول يعدي يتضرب بالسهام ويموت قالوا بس مفيش غير الحيله اللي احنا عايزين نعملها ان احنا نيجي لهم من الابواب الخلفيه ونحاول نتفق مع بني قريظه ونعمل اي حاجه عشان ايه نخش المدينه. يعملوا ايه؟ كان في معاهده بين المشركين وبين يهود بني النضير اللي كان على راسهم حيي ابن اخطب، تخيل حيي بن اخطب ده اللي هو زعيم بني النضير اللي هو كان ابو صفية بنت حيي صفية بنت حيي دي مين اللي هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أبوها زعيم بني النضير تخيل فزعيم بني النضير ده اللي هو حيي بن أخطب قال لهم بس سيبوا المشكلة دي بقى أنا هحلها لكم بقى زعيم بني النضير وراح راح لمين لزعيم بني قريظة اللي هو آه كعب بن أسد وراح مخبط عليه جئتك بعز الظهر ومش عارف قال له لا والله ما جئتني إلا بذل الظهر قال له تعالى بس افتح الأبواب عشان الناس تخش ونقتل محمد محمد صلى الله عليه وسلم ونقتل الناس اللي معاه ديت كلها ونخلص المدينة وتبقى المدينة صافية ليك انت لوحدك فقالوا لا ما انت يعني لو حصل الموضوع ده انت في النهاية لو اتهزمته هتسيبني وانا مش قد محمد هيخش علي انا ويهود بني قريظة كلنا ويخلص علينا قالوا لا الضمانات اللي انت عايزها كلها انا معاك فيها قالوا ما فيش غير ضمان واحد ان انت تخش معايا البيت وتقعد معايا في الحصن بتاعي بحيث لو اتهزمته او لو حبيتوا تمشوا ومحمد حب يقتلنا يبقى انا وانت نتقتل مع بعض قال له خلاص ماشي وراح داخل معاه ايه خلاص يا كعب خلاص يا حيي اتفقنا قال له اتفقنا كلام يهود قال له كلام يهود واخد بالك وخلصوا الموضوع وكده وعملوا الخيانه الكبرى وبداوا يفتحوا الابواب من ورا علشان يدخل المشركون وعشان يقتلوا النبي عليه السلام والصحابه ومن معهم اكتشف النبي عليه السلام الموضوع ده وبدا يدعو وكان من أعظم أسباب الانتصار في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مجري السحاب اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم إيه اللي حصل يا جماعة لما سيدنا حذيفة بن اليمان لو تفتكروا انه كان طبعا من شدة البرد الشديد جدا اللي حصل في غزوة الخندق كان الصحابة وتعرف الصحابة اصلا اصحاب قوة وجلد يعني ما هماش مثلا صحتهم لا لا يعني ما شاء الله ما شاء الله شوف انت لما تروح مكة ولا المدينة شوف الحر اللي موجود هناك من يتحمل يعني انت لو قعدت هناك من غير مكيف ما تتحملش ساعة واحدة الصحابة كانوا يمشوا في الصحراء ويجاهدوا ويقاتلوا في هذا الجو تخيلوا في الصحراء فالصحابة أصحاب ما شاء الله جسد قوي جدا ورغم ذلك لم يتحملوا البرد الشديد ده لحد ما كان كل واحد فيهم كان يدفن نفسه تحت الرمال إيه اللي حصل؟ النبي عليه السلام قال من يأتيني بخبر القوم عايز يعرف أبو سفيان والمشركين اللي كانوا معاه كان أبو سفيان لسه ما أسلمش أبو سفيان أسلم في فتح مكة فعايز يعرف المشركين بيعملوا إيه في الوقت ده فقال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة حد يتخيل النبي عليه السلام وهو واقف بيقول للصحابة وده مين فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خيرة الصحابة ورغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة تخيل والله ما قام رجل من أصحاب النبي ليه؟ ده يوضح لك الحالة اللي كانوا فيها حالة رعب شديد وبرد شديد وجوع شديد فاهم ازاي؟ فمحدش متحمل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم يا حذيفة قال حذيفة وشوف الكلمة ديت والله بهديها لكل مسلم على وجه الأرض قال فما كنت أستطيع ولكن ما كان من طاعة رسول الله بد بس ما أقدرش طالما النبي أمر خلاص لو على جثتي لو على حياتي لو هموت واخد بالك فقام حذيفة بن اليمان وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام حس طبعا ان سيدنا حذيفة يعني بردان برد شديد جدا قال حذيفة فوضع النبي يده على صدري ومسح عليه على صدر سيدنا حذيفة قال فوالله خرجت وكأني أمشي في حمام كأنه في حمام بخار من شدة بقى يعني إيه الدفء, الدفء الذي وجده بعد ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر سيدنا حذيفة حذيفة بن اليمان النبي عليه السلام طلب منه يروح يجيب له خبر القوم بس بشرط قال له لا تحدثن شيئا فتزعر الناس علينا اوعى تقومهم علينا عايزك بس تروح تشوف هم بيعملوا ايه بس وترجع لي تاني حذيفه بن اليمان راح هناك ودخل المعسكر بتاع المشركين وطبعا الدنيا كانت ضلمه لان القمر كان يعني هلال وكانت الدنيا مظلمه فابو سفيان حس بذكائه ان في حد غريب دخل المعسكر فقال ايه كل واحد يمسك في ايد اللي جنبه ويساله انت مين خد بالك بقى وطبعا هم المشركين عارفين بعض طبعا يعني فحذيفه بن يمان طلع ذكي فراح عمل ايه راح هو قبل ما اللي جنبه يحط ايده يقول له انت مين فيقول له مين يقول له طبعا حذيفه بن اليمان او هيقول له اسم تاني فما يكونش موجود وسطهم فيكتشفوه فيقتلوه فراح هو ايه حاطط ايده في ايد اللي جنبه قال من انت قال له فلان قال له حلو جميل خليك حلو كده اه بس خلاص فمزاي وراح ايه حل المشكله ديت شويتين بيقول فلقيت ابو سفيان طالع بيركب الجمل بتاعه بيركب الجمل بتاعه فقال رحت واخد السهم بتاعي ولسه هضرب ابو سفيان قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه لا تحدثن شيئا اوعى تعمل اي حاجه قال وسبحان الله والحمد لله ما قتلوش لان ابو سفيان بعد كده اسلم وبقى من خيره الصحابه المهم فعاد حذيفه بن اليمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لقد رايت ابا سفيان يقول لهم هيا لنرحل فقال فلقد ايه جاءت الريح فكفات القدور وقلعت الخيام يعني خلاص احنا ايه ما بقاش لينا مكان في هذا المكان الدور بقى اللي قبلها اللي انا عايز اقول لك عليه بقى اللي هو دور نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود أصلا كان كافر إيه اللي حصل ربنا ألقى في قلبه الإسلام في اللحظة دي أول ما جم المشركون وشاف الخندق وشاف الصحابة وحرصهم على النبي عليه السلام و فألقى الله في قلبه الإسلام نعيم بن مسعود كان حبيب وحميم وصديق ليهود بني قريظة وفي نفس الوقت حبيب لغطفان وقريش والكفار دول كلهم يعني هو بالبلدي كده حبيب لكل الأطراف دي فلما أسلم ما حدش عرف بإسلامه فجاء إلى النبي خفية حدش عارف وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله لا أحد في القوم يعلم بإسلامي فمرني بأمر أمرني بأي حاجة أعملها فالنبي عليه الصلاة قال إنما أنت رجل واحد فهتعمل إيه هتروح تقتلهم خذل عنا ما استطعت والحرب خدعة اعمل أي إشاعة اعمل أي حركة عشان إيه تصرفهم عننا عمل حركة ذكية جدا جدا خطيرة شوف يا شباب قد ايه الواحد لما يفكر في خدمة دينه يقدر يعمل ايه راح نعيم بن مسعود وراح داخل على اليهود يهود بني قريظة قال لهم خدوا بالكم قريش وغطفان دول جايين بس ياخدوا اي حاجة كده نهزة كده اي حاجة يختلسوها ويجروا على طول وهيسيبوكم بعد كده ومحمد انتوا ما انتوش قده صلى الله عليه وسلم هيجي بعد كده هيقتلكم قالوا طب نعمل ايه قال لهم طبعا انتوا عارفين ان انا بحبكم وعايزكم الخير طبعا يا نعيم انت طول عمرك معانا يعني وحبيبنا يعني قال طيب اطلبوا من قريش وغطفان 11 واحد من السادة بتوعهم يجوا عندكم ايه رهان يفضل عندكم رهن بحيث لو حبوا بعد كده يفروا ويسيبوكم لا يبقى عندكم 11 واحد رهن يا اما تيجوا تقفوا معانا ضد محمد يا اما نقتلهم قالوا والله نعمه ما رايت وراح رايح لمين لقريش وغطفان وقال لهم انتوا ما عرفتوش اللي حصل ده اليهود يعني رجعوا في كلامهم مره ثانيه وهيصالحوا محمد واخد بالك وهيطلبوا منكم 11 واحد رهينه هيجيبوهم عندهم ويسلموهم لمحمد عشان يقتلهم فاوعوا بقى ايه اوعوا ان انتوا توافقوا لو طلب منكم ال 11 واحد وبالفعل ابو سفيان راح بعت اثنين واحد من قريش واحد من غطفان وطلعوا على يهود بني قريظه يا جماعه عايزين نقاتل محمد قال لا ده بكره السبت واحنا لا نقاتل في يوم السبت طب نقاتل في يوم الاحد قالوا لا مش هنقاتل الا لما يجيبوا لنا 11 واحد من الساده نخليهم عندنا رهان عشان ما تفروش مننا بعد كده قالوا اه بس يبقى كلام نعيم بن مسعود صحيح فرفض ابو سفيان انه يديهم 11 واحد راحت يهود بني قريظه قالوا بس يبقى الكلام مظبوط نعيم بن مسعود ما, بد... ما تضحكش علينا هم فعلا عايزين بس ينتهزوا اي حاجه وياخدوها ويجروا بعد كده ويسيبونا فخذل الله ما بين قريش وغطفان وبين يهود بني قريظه ثم بعد ذلك أرسل عليهم الريح فكفأت القدور وقلعت القيام وذهبوا بعيدا عن المدينة وده كان أعظم دور قام به سلمان الفارسي بحفر الخندق ونعيم بن مسعود بالتخذيل بين قريش وطفان ويهود بني قريظة وكانت النصرة بعد ذلك لجند الله بفضل الله سبحانه وتعالى ما زلنا مع أمثلة عظيمة جدا لعلو همة الشباب الذين خدموا دين الله عز وجل إن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله مع باقة عطرة من هؤلاء الشباب من الصحب الكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته